بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في محطة جديدة من الطريق إلى النجاح من ساعة ما اتكلمنا بسرعة زي ما عادتنا إن احنا هن بنراجع مراجعة بسيطة جدا واتكلمنا في أول حاجة أول محطة أول جذور النجاح هي التوكل على الله سبحانه وتعالى وعرفنا إن ليها نظام في إذا عزمت فتوكل على الله عز وجل يبقى بعد كده لازم تقرر وتعرف قدراتك وتعرف امكانياتك وبعدين تبدا تخطط واهدافك وتحطها في الفعل واتكلمنا عليها ومن هنا بتاخد الاخوه الثلاثه اللي هم الالتزام والاصرار والانضباط وطالما عملت دول تفائل تفائلوا بالخير تجدوه وبعدين اخيرا الصبر طول ما انت ماشي تتوكل على الله سبحانه وتعالى ان الله يحب دول ان الله يحب المتوكلين وبعد كده اتكلمنا في القدرات اللامحدوده بالنسبه للانسان وعارف ان مخك فيه 150 مليار خليه عقليه العينين قوه رائعه انت ده الانا واتفقنا ان ما تقولش انا وتقول وراها حاجه سلبيه لان اول ما تقول انا وتقول وراها حاجه سلبيه هتبقى شخصيتك هتبقى انت ولو كررتها اكتر من مره هتبقى اعتقاد هتعتقد في كده فلما تقول انا مكتئب انا محبط انا فاشل انا في حاجه مضايقاني انا حاسس بحزن اول ما تقول انا وتقول وراها اي حاجه العقل البشري يفتح لها ملف اسمه الملفات العقليه بيخش فيها الفكره وتركيزها واحساسها تعبيرات وجهك تحركات جسمك كله اول ما تتحط في موقف مشابه المخ يفتح لك اللي يعرفه اللي انت قلته له فخد بالك بتكلم نفسك ازاي ومن هنا بدانا نتكلم في المفهوم الذاتي وقلنا ان المفهوم الذاتي اساسا هو لما بنيجي في الدنيا ما عندناش مفهوم ما عندناش معنى لاي شيء واول حاجه لنا الادراك ادراك لايه ادراك لمعنى جواها اللغه بتاعتك اتعلمنا الاسماء ومعناها اتكونت لنا لغه باللغه دي بنطلب احتياجاتنا وكمان بنتصل بيها بنفسنا واتصال مع العالم الخارجي وجوه الادراك ده جواها قيم وجوه القيمه في اعتقاداتك جوه الاعتقاد في مبادئك جوه المبادئ فيها وجهه نظرك تجاه الاشياء فانت بتخرج للعالم الخارجي بهذا المفهوم الذاتي فلما حد يختلف معاك في الراي بتدافع عن مفهومك الذاتي ولكن ده لازم يختلف معاك في الراي لانه مختلف تماما في افكاره ادراكه تركيزه احاسيسه كله كله مختلف عنك فلما بيختلف معاك في الرأي ده وقت النمو لأنك هتتعلم أفكار تانية مختلفة عن العالم الخارجي فهنا اتكلمنا عن المفهوم الذاتي انه اولا مكتسب مكتسب من العالم الخارجي معنى كده انت ممكن تغيره انت اتعلمت جيت في الدنيا في ملفات فاضيه ملفات روحانيه جميله فاضيه ولكن اتملوا الاول من الاب والام وبعدين المحيط العائلي وبعدين المحيط الاجتماعي وبعدين المدرسه وبعدين الاصدقاء وبعدين وسائل الاعلام وبعدين اخيرا انت خدت كل دول وبتعمل لنفسك مفهوم وعشان خاطر شخصيتك تكون مستقله وهنتكلم فيها النهارده بالتفصيل في الاحتياجات العشره ان شاء الله والمفهوم الذاتي مكتسب ممكن تغيره ومنتظم اما يكون منتظم يعني معنى كده بيخلق لك وقتها منطقه الامان عاوز تطمن على نفسك الاكل اللي انت بتاكله العيشه اللي انت فيها المكان اللي انت نايم فيه العمل اللي انت بتعمله الدخل اللي عندك دي منطقه الامان لما الانسان يرتاح زياده عن اللزوم ممكن يكتئب تصور لان في الحالات دي مفيش حاجه بتحركه منطقه الامان ما بتعملش حاجه مختلفه ما بتغيرش حاجه في حياتك دي منطقه الامان ده الجزء المنتظم شغلته خليك في منطقه الامان واتكلمنا على الجزء الديناميكي ده الجزء الناشط اللي فيك ده النمو ده التقدم ده اللي عايز يوصلك الى اعلى الدرجات انت بتخرج عشان خاطر تنزل وزنك بالجزء المن... بالجزء الديناميكي وترجع تاني وما تكملش بالجزء المنتظم قلت لكم مش معنى كده الجزء المنتظم سلبي ولك جزء منتظم عاوز يطمن عليك انك ما تغيرش حاجه في حياتك تحطك في عدم الاتزان او في عدم الامان عشان كده انك تخلي الجزء الديناميكي يكون منتظم والمنتظم ديناميكي يبقى بالتغيير التدريجي ومن هنا اتكلمنا على اول الحاجات اللي تكون بيها المفهوم الذاتي اللي هي الادراك وكلمنا ايه هو الادراك انك تعيش لحظه بلحظه في الوقت الحاضر انك تبقى عندك ادراك بتفكر ازاي عندك ادراك تركيزك فين عندك ادراك احاسيسك عامله ازاي لانك مجرد ما تسيب التفكير هيروح للتركيز واول ما تسيب التركيز هيروح للاحاسيس واول ما تسيب الاحاسيس هتروح للسلوك لان احاسيس الانسان هي وقود الانسان عارف الله سبحانه وتعالى الروح موجوده فالروح عايزه عاوزه بيت تعيش فيه فهو الجسد والجسد عاوز دينامو يحركه فهو العقل والعقل عايز وقود يحركه وهو الاحاسيس الاحاسيس هي وقود الانسان بعد الاحاسيس في السلوك فمن التفكير للتركيز للاحاسيس للسلوك والسلوك بتديك نتائج والنتائج بتسبب لك واقع في الوقت ده عاوز تغير واقع حياتك ارجع غير ادراكك فلما تغير الادراك بتغير التفكير لما تغير التفكير التركيز بيتغير وهكذا ودي حاجات انا هاخدهم واحده واحده طول ما احنا ماشيين في محطات طريق نجاح فدلوقتي هنبدا نتكلم على اصناف الادراك مراجعه بسيطه جدا وبعدين هكلمكم النهارده على الملاحظ الداخلي والقاضي الداخلي حاجات عجيبه مش كده فنتكلم اتكلمنا على الادراك نتكلمش في اللحظه دي تبقى واعي بافكارك وتركيزك واحاسيسك وسلوكك ونتائجك وتبدا تعمل تغيير فيهم وزي ما اتكلمنا المره اللي فاتت بمجرد ما تلاحظ بمجرد ما تدرك بتنفصل بفرض انا دلوقتي احاسيس سلبيه وتركيزي سواء واعي او لا واعي حاسس ان انا متضايق يبقى معنى كده الفكره انك متضايق معنى كده ان التركيز انك متضايق والاحساس واضح اهو فانت ما لاحظتش الفكره ولا التركيز لكن لاحظت الاحاسيس لاحظت في احاسيس في صدرك عارف بيقبض عليك وتعبان مش عارف تتنفس بسهوله والافكار عماله تزود الاحساس دي انا بسميها حاله الطوارئ الداخليه الفكره تزيد تزود الاحساس يرجع للفكره تزيد الفكره لغايه ما تن... ت- عارف تنفجر في الاخر وبعدين لاحظت الاحساس اول ما ادركت ان في احساس سلبي ده ادراك الادراك بيخليك تقف لحظه لان التفكير بيتغير دي بنسميها الانفصال انك تنفصل عن تجربه او تتصل بتجربه انك كنت تعبان تعبان احاسيسك تعبان بتبقى متصل يعني داخل جواه جا- داخل جوه التجربه او تبقى منفصل عنها تبقى منفصل عن التجربه هنا بتوصل لمرحله اول ما تلاحظ بتنفصل وبعدها على طول السلوك بيكون ايجابي لانك بتحاول تعمل تغيير في الحاجه اللي مضايقاك لما بتعمل تغيير في الحاجه اللي مضايقاك لو انت بتستمر عليها بنفس الاسلوب شويه شويه شويه هيكون عندك فكرتين الفكره السلبيه والفكره الايجابيه والعقل البشري بيشتغل باولويات يعني ايه أولوية الأحاسيس أي حاجة فيها أحاسيس عالية دي اللي بتتاخد نمرة واحد فحط الإحساس العالي في الحاجة اللي أنت عايزها مش الحاجة اللي أنت مش عاوزها الحاجة اللي ما بتدعمكش حط إحساسك في اللي بيدعمك ويخليك تقرب من أهدافك وتعيش أحلامك ومن هنا بدأنا نتكلم على أصناف الإدراك وكلمنا على الإدراك اللاواعي يعني إيه إدراك لاواعي؟ يعني موجود في العقل اللاواعي أكثر من 90% من سلوكياتنا بنعملها من غير ما نفكر تلقائية الطريقة اللي أنت قاعد بيها بتتكلم بيها بتضحك بيها بتتعصب بيها بتتنام بيها عادات تلقائيات كلها دلوقتي وكلمنا على الحياه اللاواعيه في منتهى الخطوره لان ممكن جدا تكون انت اتعلمت واتبرمجت على حاجات اصبحت تكيف عصبي ومن غير ما تاخد بالك انك بتدخن ومهما سمعت مفيش فايده فتبص تلاقي ان التدخين عارف انه في منتهى الخطوره في الدنيا والاخره فانت عايش بطريقه تلقائيه وربطتها بالسعاده لان بتريحك انك بعد الاكل بتدخن في حاجه في ايديك بتضيع لك وقتك وهكذا لكن انت عارف انها مصيبه في صحتك وفي نفس الوقت في الجزء الاخر يعني غلط وحرام فانت بتعمل ايه لنفسك فتبص تلاقي هو دي العيشه اللاواعيه وبعدين اتكلمنا على الادراك السلبي ان الادراك السلبي انك بتدرك ان في حاجه سلبيه لكن ما بتعملش ولا حاجه عشان تغيرها عرفت التدخين خطر وحرام ومع ذلك برضه بتدخن ده ادراك سلبي وبعدين اتكلمنا على الادراك الايجابي انك مجرد ما تدرك حاجه سلبيه في حياتك وتقرر تغيرها وتبدا في التغيير ده الادراك الايجابي قررت فعلا انك تحسن في حياتك سواء في حياتك الشخصيه او الروحانيه او المهنيه او الصحيه او العائليه خلاص قررت وطالما قررت تبدا تاخد الخطوه الاولانيه عشان تتحرك انت كده في الادراك الايجابي واتكلمنا قبل كده على المفهوم الذاتي منتظم وديناميكي مجرد ما تقرر انك تخرج عشان خاطر تبدا تعمل تغيير وانت مبسوط منه شويه الجزء المنتظم هيشدك شويه يقول لك ثانيه واحده انت ما كنتش كده انت كنت كده زمان تلاقي نفسك شويه شويه رجعت تاني زي الاول دي في منتهى الخطوره طالما قررت فاذا عزمت عزم عزم يعني خلاص مفيش مفيش فيها كلام قررت قرار قاطع وخططت وحطيتها في الفعل وتقيم وتعدل وتركز على الفوائد هتستفيد ايه لما تحطها في الفعل ومن هنا طول ما انت ماشي بتتوكل على الله سبحانه وتعالى وما تسيبهاش اطلاقا فبتوصل لمرحله الادراك الايجابي يبقى مستمر في الزمن اتكلمنا على ادراك القوى المؤثرة في الإنسان الألم والسعادة واتكلمنا على الروابط الإنسان لو ربط أي حاجة ولو سلبية بالسعادة هيروح لها ومن من ضمن الحاجات دي التدخين الأكل وأنت مش جعان لو ربطها بالسعادة فبيروح يعملها وبعدين النتائج بتتعبه نفسيا وصحيا وممكن روحانيا واي حاجه تربطها بالالم حتى لو ايجابيه هتبعد عنها ودليل على كده الناس ما بتعملش اي حاجه رياضيه عشان صحتها لان ربطها بالالم او ممكن تربط الالم بعلاقه زوجيه او بالشغل او انت بدات الشغل وبعدين بدات تتضايق من حد وبدات تركز عليها بتركيز سلبي وربطتها بالالم هتبقى ما انتش طايق شغلك خد بالك من تركيزك اي حاجه تربطها بايه عشان كده قلت لكم خد بالك من روابط حياتك بتربط ايه بايه واربط السعاده واحاسيسك كلها بالحاجات اللي تفيدك وتقربك اكتر من الله سبحانه وتعالى مش الحاجات الغلط وتربطها بالسعاده وتحاول تقررها زي ما انت عايز وهنا اتكلمنا على دول اتكلمنا على ادراك القدرات والامكانيات قلت لك خد بالك ما تقولش انا وبعدين تقول وراها حاجه سلبيه لان هتبقى شخصيتك هتبقى اعتقاد ما تقولش انا تقول في حاجه مضايقاني لكن ما تقولش انا بحالي على بعضي ده انت اتكلمنا على المكان والزمان والماده والطاقه لو تقول انا اصبحت انا في كل مكان وانا في كل زمان وانا بكل ماده وانا في كل طاقه ففي الحالات دي ما تزعلش بقى لما تقول انا مكتئب بقيت انت مكتئب في كل وقت وفي كل مكان وكل زمان المخ شغال لك دي طول اليوم لان المخ شغال عشان يخدمك هيشغل لك اللي انت بتقول له عليه 24 ساعه لغايه ما تتجن في الاخر فاخد بالك تقول في حاجه مضايقاني انا هنا في الحته دي الحته دي انا عايز اظبطها في حياتي وشويه شويه تبدا تظبط نفسك فيها فما تقولش انا وتقول حاجه سلبيه اتكلمنا على قوه الادراك النهارده عايز اكلمكم على حاجه مهمه جدا الملاحظ الداخلي خليني اول اسالكم بعض الاسئله هل عمرك كنت خلاص هتعمل حاجه وكانت سلبيه وحسيت احساس داخلي الاحساس ده بيقول لك لا ما تعملهاش دي غلط هل ممكن تكون خلاص هتعمل حاجه تكون ضد الدين مثلا او حاجه ضد علاقاتك او حاجه ضد شخصيتك او ضد قيمك وتلاقي صوت داخلي بيقول لك غلط ما تعملهاش او ممكن تكون انت مثلا واقف في طابور عشان تدفع في طابور اشتريت حاجات وبعدين بصيت للطابور اللي جنبك الطابور اللي جنبك فاضي ورحت رايح على الطابور اللي جنبك ولقيت صوت جواك بيقول لك خليك هنا خليك هنا وبرضك تروح الطابور اللي هناك ولما يجي دورك المكنه تتكسر وتلاقي الطابور بتاعك انت شغال هل عمرك حسيت بحاجه زي كده او انت مثلا تكون سايق عربيتك لو عندك عربيه سايق عربيتك سايق سيارتك وبعدين وانت سايق لقيت قدامك طابور ولقيت الناحيه الثانيه فاضيه وانت بتتحرك هناك الصوت الداخلي ده والاحساس الداخلي يقول لك ما تروحش هناك وبرضه ما تسمعش كلامه وتروح رايح على هناك وبعدين تحصل حادثه وتلاقي نفسك اتدبست هناك الصوت الداخلي ده بنسميه الالهام الداخلي ده انا بسميه الملاحظ الداخلي الملاحظ الداخلي هدية تانية من هدايا المولى عز وجل هو ما يقولكش تعمل ايه ولكن يوسع لك آفاقك يخليك تلاحظ تدرك شغلته انك تدرك عشان كده سميته الملاحظ الداخلي اللي بيساعدك انك تدرك اللي جواك بتدرك انك خلاص هتعمل حاجه سلبيه بتدرك انك عايش بطريقه مش مظبوطه تبدا تدرك احاسيسك انك بتحس احساس سلبي وهيتعبك تبدا تدرك ان في حد هتتعامل معاه وممكن يتعبك ومع ذلك برضه بتعملها هتبدا تدرك فالملاحظ الداخلي شغلته انه يساعدك دلوقتي الملاحظ الداخلي بيوسع لك افاقك يخليك تشوف اكتر من حاجه لو انت قررت وصممت انك تقول انا وتحط حاجه سلبيه تقول مثلا انا حزين انا مكتئب انا فاشل على طول او انا عصبي انا عصبي انا بسمعها باستمرار دي انا عصبي او انا غير صبور او انا تركيزي خطا او انا الذاكره بتاعتي ضاعت اي حاجه تقول فيها الانا وتكررها وتحط فيها احاسيس يطلع لك على طول حاجه اسمها القاضي الداخلي القاضي الداخلي ده ده اللي بيحطنا في السجن الداخلي القاضي الداخلي ده من نفسك اول ما تقول انا فاشل يروح طالع القاضي الداخلي يروح عامل المحكمه ويقول لك حكمت المحكمه داخليا على بطاطا فندي انه يفضل جوه هنحكم عليه بالفشل هيبقى فاشل حتى صدور اوامر اخرى من مين هو يقول انا ناجح ما يقولش انا فاشل لان انت قدرات وانت روعه ما تقعدش تقول انا فاشل حكمت على نفسك بالسجن الداخلي او تقول انا مكتئب على طول حكمت على نفسك بالسجن الداخلي فمعظم الناس بيعيش جوه سجن سجن الداخلي من الافكار السلبيه ما تنساش اي حاجه اطلاقا فخد بالك الملاحظ الداخلي عشان يساعدك والقاضي الداخلي هيسجنك هيسجنك جواك هتبقى انت هتبقى سجين جوه نفسك وتلاقي نفسك تعبان نفسيا فخد بالك ده الادراك الادراك يقول لك ثانيه واحده اللي انا بقوله ده هل يا ترى التفكير السلبي بيقربني من الله سبحانه وتعالى هتلاقي الاجابه لا هل التفكير السلبي بيحسن لي صحتي هتلاقي الاجابه لا هل التفكير السلبي بيخليني احقق اهدافي هتلاقي برضو الاجابه طب بتفكر سلبيا ليه واحد يقول لك انا اتعودت على كده غير هذه العاده غيرها ازاي اول حاجه انك تدرك انك بتفكر باسلوب سلبي انت عارفين احنا بنتكلم على طريق للنجاح دي جذور مش بكلمك ازاي ده مثلا نعمل دوافع دي جذور النجاح دي جذور الشخصيه دي جذور الافكار ده المفهوم الذاتي لو ما غيرتش فيه مش هتعرف تنجح زي ما انت عاوز هتبقى عارف اللي هو رايح جاي يبقى ناجح وبعدين يتعب نفسيا عشان كده مهم جدا ان احنا ناخد هذا الادراك ومن اول النهارده تدرك ان الصوت الداخلي الالهام الداخلي هديتك من الله سبحانه وتعالى فاول ما الصوت الداخلي يجي اللي هو الاحساس ده بيقول لك خد بالك ما تعملش دي او اعمل دي اسمع لهذا الصوت اللي هو بنسميه انتويشن الالهام الداخلي وخد بالك من القاضي الداخلي عشان ما تحطش نفسك في السجن وفي لحظات هنرجع تاني فاصل بسيط وهنتكلم في عشر احتياجات من غيرهم الانسان يخرج تماما عن الاتزان ما تروحش كده ولا كده عشان تخلي الذاكره بتاعتك متتابعه معايا ما تروحش ولا حته اطلاقا حتى التواليت خليك معايا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الطريق إلى النجاح رجعنا بعد الفاصل دلوقتي هل يا ترى قعدت معايا؟ مهم جدا خليك معايا عشان الذاكره المتتابعه ما تكسرش نفسك في حاجه، مهم جدا انا بس بنعمل فصل بسيط عشان تعمل تغيير في افكارك، لكن خليك معايا عشان نخلي اللي هو الذاكره متتابعه، يعني ايه ذاكره متتابعه؟ افكارنا متتابعه، لما اقول لك إيه الاول ايه اللي جه الاول؟ جت البيضه ولا الفرخه؟ عارف- فاكرين السؤال ده زمان ففرض تقول لك إيه؟ الفرخه جت وبعدين جابت بيضه والبيضه طلعت لنا فرخه والفرخه عملناها فرخه محمره فلولا التتابع ده ما تبقاش فيه الانسان ما يعرفش يفكر دلوقتي عشر احتياجات محتاجينهم عشان الانسان يحس باتزان في حياته اول احتياج احنا محتاجين فاكرين لما اتكلمنا عن المفهوم الذاتي ان احنا اتعلمنا لغه واللغه دي بناخدها عشان نطلب بيها احتياجاتنا طب هي ايه الاحتياجات دي بقى اول احتياج البقاء البقاء وانا حطيت معاها حاجه البقاء والامان كل واحد فينا عاوز يعيش البقاء عشان بقائك عارف لو الاكل ناقص عندك لا بفرض انت خليني اسالك سؤال لو انت مثلا قايم من النوم قمت متاخر وما لحقتش تفطر ورحت نازل على طول من غير ما تاكل رحت الشغل وبعدين هناك اتاخرت فلقيت نفسك ما عندكش وقت تاكل فما اكلتش حاجه جه عليك الظهر وما لحقتش ما لحقتش تعمل حاجه وما اكلتش برضه وبعدين وانت مروح لقيت نفسك مشغول كلموك في الشغل رجعت تاني بقت الساعه 10 بالليل من 8 الصبح ل 10 بالليل وانت مش لسه ما عندكش مش عارف مش عارف تلاقي وقت عشان تاكل دلوقتي السؤال تركيزك فين هتلاقي تركيزك كله على الاكل وبعدين ترجع البيت تلاقي المدام نايمه تقول لها عاوز اكل تقول لك الكلام ده كان زمان يا سي السيد خش شوف لك سندوتش كله في حته وبعدين تلاقي نفسك مفيش اكل فتنام زعلان ادي يوم راح عليك نهار تاني يوم كل تركيزك على الاكل تخرج تدور على الاكل في حته ما تلاقيش تخيل انا بس بتكلم عليك بفرض يعني تركيزك فين تعرف اقول لك حاجه الناس اللي قاعدين في المطاعم الحلوه دي اكلهمش بس أنا قاعدهم من غير ما ياكلوا اسبوع عارف انت بالنسبه لهم وانت ماشي في الشارع هتبقى لحمه الفخده دي هتبقى حلوه قوي في الفته الانسان لما يتحط في البقاء يفتش على اي حاجه عشان ترجعه تاني لحيز الامان فالبقاء والامان احنا لو نقص الاكل عندنا بنفكر ازاي ممكن نكمله لو نقص الشرب عندنا انت عارف الاكل مهم جدا الناس بتشتريه عشان تعيش الميه لو نقصت فتره انا عندي صديق الراجل ده مالتي مليونير قلت له فرض دلوقتي انت في الصحراء وفلوسك معاك ولكن الميه اللي معاك خلصت وتايه في الصحراء ولقيت واحد معاه ازازتين ميه الازازه دي بكام دلوقتي؟ هتديله كام؟ ما انت ميت ميت قال لي هديله نص فلوسي الراجل قال لك لا هديك ازازه واخدهم كلهم قال لي هديهم له كلهم عشان اعيش هعملهم تاني ان شاء الله يبقى معنى كده الميه الرخيصه اللي انت شايفها رخيصه مش رخيصه فدلوقتي الاكل البقاء الهواء عارفين احنا ممكن نعيش من غير اكل ممكن توصل لغايه شهر لان ال- الجسم ده معجزه تانية من الله سبحانه وتعالى عنده القدره يستخدم مخزونه لغايه 30 يوم ممكن تقعد من غير ميه لغايه اسبوع لكن من غير اكسجين بالكتير يوم لما تكون رائع خمس دقايق واحد بنسميه الفيش مان اللي هو اللي نزل لغايه عمق 50 متر ومسك تنفسه خمس دقائق اللي هو متدرب فالانسان العادي مش هيقعد خمس دقائق بفرض قعد خمس دقائق كله مات كله كله كله مات من غير اكسجين وده بتاخده ببلاش كل دي هدايا من الله سبحانه وتعالى فتبص تلاقي الرزق اللي عندك ده في منتهى الروعه تبص تلاقي ده بيخليك ده البقاء طيب النوم محتاجين ننام محتاجين ننام كل يوم عشان خاطر تشحن البطاريه الداخليه دي وتقوم تاني يوم ولو مش هتعرف تنام او ما بتعرفش تنام بيجي لك مرض اسمه انسomnia مرض عدم النوم ده ممكن يخليك على طول في احباط على طول متنرفز جسمك بيترعش بقى عارف تركيزك سلبي لانك مش عارف تنام البقاء للعمل محتاج تشتغل عشان خاطر تنجز عشان تكبر فيك كل دي للبقاء هقول لكم شويه قصص تحفه ودي قصه حقيقيه كانت موجوده في جورنال من الجرايد المهمه في مونتريال في كندا ان في شاب 22 سنه طلع في مبنى عالي المبنى حوالي 32 دور وطالع عشان ينتحر عايز يرمي نفسه ولسه هيرمي نفسه سمع هيصه واحد بيقول حريقه راح جاري الله طب ما فرصه انت كنت هتموت منتحر دلوقتي على الاقل تموت محروق اول ما سمع ان في حريقه جري عشان ينقذ نفسه هقول لكم حاجه انا شخصيا لسه خارج من بيتي ونازل عشان خاطر انزل عربيتي عندي يعني بيتي ثلاث سلالم كده الثلاث هم خمس سلالم الحقيقه الخمس سلالم وانا نازلهم بصيت لقيت حته دين كلب اسود دوبرمان قد كده جاي عليا انا ما اعرفش عملت ازاي لقيت نفسي طاير من السلالم داخل جوه عربيتي لقيت نفسي قاعد جوه وقافل الازاز وعمال ابص عليه من بره لقيت جارتي جايه تقول لي ايه يا دكتور انت خايف منه دكتور خايف منه ايه ده قالت لي ده ميكي ميكي مين قالت لي الكلب بتاعنا ده كلب لطيف ده عيل عيل ده انا افتكرته الشيطان قال ميكي قال خدي ميكي انتوا قاعدين عندنا هي كتير عندكم غير ميكي ده موجود تاني ساعه البقاء الانساني بحاجه تانية خالص هقول لكم حاجه اذا كان شفت فيلم ديناصور بيدوك نظاره اسمها 3 dimensional عشان تخش جوه الفيلم باحاسيسك واديك سماعات عشان الصوت اكنك جوه انا لما ادوها لي رفضتها لان عارف الحركات القرعه دي في واحد راجل داخل محترم اكنه شارب نشا ولابس بدله وكرافته زي ما فيش الا انا ديك رومي يعني فانا قلت يا رب ياخد النضاره دي راح واخدها واتفرج على الديناصور وهو جاي على الشاشه وشفت الراجل المحترم ده بيقوم يجري يخرج بره السينما لان دخلوه جوه الفيلم فخايف الديناصور جاي عليه هو فساعد البقاء الانساني بحاجه تانية خالص انتوا عارفين كنا في لويزيانا في الولايات المتحده الامريكيه وكنت بتكلم على الدوافع الداخليه ودوافع البقاء وكلهم عمالين يقولوا ده انت ربنا بعتك لنا وربنا يخليك لنا وبعدين اعلنوا عن جرس الانذار لان في حريقه وال300 شخص اللي موجودين كلهم جروا وسابوني لوحدي شوف النداله ساحه البقاء وبعدين قالوا الانذار مش حقيقي فراجعين كلهم بيضحكوا بيضحكوا بيبصوا لي كده قلت لهم شفتوا ده اللي انا كنت بتكلم عليه في الفعل كلكم اندال ساعه النداله دكتور ميلتون اريكسون اللي هو عمل قال يعني اسس Ericksonian hypnosis التنويم بالايحاء على طريقه ميلتون اريكسون كان عنده راجل جاله وعنده اكتئاب حاد وهو دكتور ميل كان عنده كان الراجل ده كان عنده كلب كبير وراح مسايب الك... الراجل عنده اكتئاب حاد وداخل في الاكتئاب وراح راح جايب الكلب فالراجل لما شاف الكلب جري وهو بيجري قال له قول لي دلوقتي نسبه اكتئابك كام في الميه فالراجل قال له انا كان عندي شك ان انت مجنون دلوقتي اتاكدت انك فعلا مجنون ساب عليا كلب طبعا اكتئاب بقى صفر في الميه لان فكرت في البقاء في دكتور كان اسمه كرزابسكي الراجل ده روسي كان يجيبوا له واحده مليانه كده وسمينه وما بتتحركش من السرير بقى لها 10 سنين يروح حاطط نار تحتها الست تقوم تجري زي الحريقه عارف ساعه البقاء ما حدش يعرف حد في البقاء ده البقاء دي اول حاجه في احتياجات الانسان انه عاوز يعيش البقاء البقاء عايز تبقى لو ناقص حاجه في البقاء النهارده عندك واحد زي مثلا آه لما تيجي تبص زي ويليام جيمس ان احنا بنسميه ابو علم النفس الحديث the father of modern psychology راجل دخل جامعه هارفارد قال لك للبقاء الانسان ممكن يعمل اي حاجه عشان يكمل الناقص في بقائه لو ناقص اي حاجه في اكلك او شربك او فلوسك او عملك لقيت نفسك اترفدت من الشغل او ما عندكش شغل اتحطيت في البقاء لان الشخص يقول لك انا ما عنديش شغل انا ما معيش فلوس انا مش هجيب اكل انا ممكن اموت فالانسان من غير ما يفكر بيتحط في البقاء فعايز يكمل البقاء فاول احتياجات الانسان البقاء والامان تاني احتياج الضمان والاستمراريه ضمان ايه واستمراريه ايه ضمان البقاء كل واحد فينا عايز يضمن بقائه عايز تضمن نفسك وعايز تستمر في هذا البقاء وهذا الامان انت عارف الناس بتنزل تشتري اكل كتير بتشتري اكل كتير ليه وحطوه عندهم هو انت ضامن هتعيش كمان لحظه وضامن هتعيش بكره لكن عاوز يضمن ان عنده اكل زي ما كل الاكل هيخلص من السوق كله فعاوز يضمن نفسه الناس بتحط فلوس في البنوك ليه عاوز يضمن ان عنده فلوس وطبعا انت بتحط فلوس وبعدين لما تيجي تموت في ناس بتصرفهم لك كلهم في يوم وده عقابك فلما تيجي تفكر بالاسلوب ده تبص تلاقي كل حاجه بنعملها عشان البقاء وبنعمل عشان نضمن بقائنا بنشتري لبس كتير نشتري اكل كتير الناس بتشتري اكل زي ما كل الاكل مش هيخلص من السوق بيشتروا يشتروا وبعدين يبوظ منهم يبوظ في الثلاجات ليه انا اشتريت كتير يقول لك يا راجل لا احسن يكون عندي لازم اخزن علشان دي من غير ما ياخد باله ان بيدور على ضمانه وبيدور على استمراريه ضمانه واستمراريه امنه هنا لما اجي افكر بالاسلوب ده ابص الاقي ان بسبب البقاء والامان والضمان والاستمراريه ايه اللي بيحصل؟ ممكن الناس تنصب ممكن الناس تكذب ممكن الناس تغلط ممكن الناس تستغل عشان يعيش ولكن للاسف الشديد هو بيربط بقائه ومعيشته بانه يقول لك الناس كلها بتسرق طب ما اسرق انا كمان الناس كلها بتنصب طب ما انصب انا كمان ما كلهم حراميه طب ما اخد انا كمان ثانيه واحده انت بتحاول تحلل الغلط لنفسك عشان تعمله وانت مرتاح لكن ده عشان بقائك هياخد منك الدنيا والاخره فلازم تاخد بالك تكون حريص جدا ففي بعض الناس يقول لك عشان بقائي يا راجل اتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بيك ما الناس كلها نصابين انصب انا كمان دي حاجه عاديه جدا فخد بالك دي في منتهى الخطوره فتاني حاجه نتكلم على الضمان والاستمراريه طب ايه تالت حاجه تالت حاجه ان احنا نحب ونتحب خليني اسالك سؤال يا ترى انت محبوب يا ترى محبوب من العيله يا ترى حس... يا ترى حضنوك وانت صغير يا ترى هم حضنوك وحبوك وانت صغير اتقال لك انهم بيحبوك يعني مثلا ماما قالت لك على فكره انا بحبك جدا او بابا قال لك انا بحبك جدا واخدك في حضنه يا ترى انت من النوع ده لو انت من النوع ده تبقى محظوظ لان الغالبيه العظمى ما خدوش حاجه من دول يعني الحضن انا فاكر المره الوحيده اللي انا اتحضنت فيها وانا صغير عشان حد يضربني من ورا عارف عروسه لكن لما انا كبرت وتعلمت حكايه الحضن على فكره في 12 نوع من من الحضن حتى دي كمان فيها اصناف في 12 نوع من الحضن انا علمتهم فانا انا وعيلتي وبتاع خليتها في عيلتنا بقت محضنه احضن والدتي واحضن ولادي ويحضنوني واخواتي يحضنوني وبعدين اخواتي أي- اي حاجه عندها تروح جايه حضناني وتحضني ما محضنه محرومين كلنا محرومين فوصلنا ان الحضن الحضن يح- يحسس الناس اللي بتحبهم بالامان بالضمان انك تحضن ولادك انك تحبهم الحب محتاجين نحب ونتحب والانسان اللي مش محبوب بيبقى غير متزن تماما هنا في قصتين عدم الحب والحب كنت ببص على برنامج معين في التلفزيون لقيت واحد موجود في حته في بلد من البلاد المتقدمه جدا الراجل ده بنسميه serial killer يعني سفاح قتل 12 ست شعرهم احمر شكلهم بطريقه معينه وبعدين هو في السجن بقى عملوا له عملوا له مقابله في التلفزيون عشان يعرفوا هو بيقتل ليه قال لهم انا بقتل كل الناس اللي تقريبا شبه امي لان مش عارف اجيبها منين لانها سابتني وحطتني في ملجا من صغري وحسيت ان انا مش محبوب واتبهدلت ولو خرجتوني هموتهم تاني اللي شبهها تصور عدم الحب حاسس انه مش محبوب بنت صغيره امها وهي صغيره قالت لها يا ريت كنت ولد يبقى انا مش محبوبه بقى يبقى انا مش مطلوبه بقى بدات تتصرف زي الولد تفكر زي الولد تتاخر زي الولد تلبس زي الولد تدخن تعمل اي حاجه عشان تحبوني عشان تتقبلوني ما أنا مش عايزين ولد انا هو ولد خد بالكم من الكلام بتقولوا بتقولوا لاولادكم ممكن يكون في منتهى الخطوره دلوقتي لما نيجي نتكلم عن احنا نحب ونتحب ادي حاجه من ضمن عدم الحب طب وبالحب دي كانت حاجه في اكابولكو و- في المكسيك ودي حاجه قصه حقيقيه واحد راجل كبير 87 سنه بيمشي كل يوم يا دوب جنب ال- البحر كده يتمشى شويه جنب المحيط هناك يتمشى يشم هواء نظيف وفي يوم كان الدنيا كان الجو ساقع وفي نفس الوقت البحر كان هايج وسمع واحد بيقول الحقوني واحد كان بيغرق فالراجل من غير ما فكر رمى نفسه على طول عشان ينقذ الشاب ده وهو الراجل بدا يعني دراعاته ضعيفه كان هو نفسه بيغرق فالشاب شاف الراجل ده بيغرق فراح هاجم هو كمان وبدفعه الاثنين خرجوا لما الاثنين خرجوا فالشاب راح قال للراجل انا مش عارف اذكرك ازاي بس هسالك سؤال انت بتعرف تعوم قال له لا قال له طب ايه اللي خلاك تنط في الميه قال له عشان انقذك قال له طب تنقذني ليه ما تعرفش تعوم قال له عشان نيتي لله سبحانه وتعالى ان انا عاوز هذا الانسان وانت نزلت الميه يبقى اكيد انت بتعرف تعوم يبقى اكيد المساعده بينا هنخرج تاني وربنا سبحانه وتعالى خرجنا مش احنا خرجنا الراجل قال له اه فالولد قال له تعملها تاني قال له لا هي مره واحده بس لما تيجي تفكر ده الحب في الله ده الحب لله دي الروعه الداخليه ان احنا عايزين نحب ونتحب يا ترى بتحب ولادك يا ترى بتحب اخواتك يا ترى بتحب بابا وماما يا ترى بتحب الله سبحانه وتعالى يا ترى بتحب الدنيا يا ترى بتحب بتحب شغلك الحب الحب في حاجات كتير وان شاء الله لما لما اقابلكم في المحطه اللي جايه أم، هنتكلم على بقيه الاحتياجات بالتفصيل وبعدين نشوف ازاي ممكن نستغلهم واحنا اتعلمنا الادراك انك تدرك ان في حاجه ناقصه من دول عشان ما تخرجش عن حيز الاتزان فلغايه ما اجي المره الجايه ونتقابل ان شاء الله في محطه جديده من الطريق الى النجاح افتكر خد بالك من الانا ما تقولش انا وتقول حاجه سلبيه وراها فانت لا طولك ولا عرضك ولا انت اسم العيله ولا اسم بابا وماما ولا انت شكلك ولا انت اكتئاب ولا احباط ولا كل دول نشاطات في الحياه لكن انت معجزات في معجزات في معجزات فرق بين الاثنين ومن اول النهارده افتكر ان عارف الليل مع ان في روعه لكن ده بدايه النهار عارف الشتاء مع ان في خير لكن ده بدايه الصيف والالم الواحد بيحس بيه هو بدايه الراحه ولو تقول فشل ده بدايه النجاح لو ممكن تتعلم من الفشل اكتر ما تتعلم من النجاح فعيش كل لحظه كان اخر لحظه في حياتك عيش بحبك لله سبحانه وتعالى عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام عيش بالكفاح عيش بالفعل والالتزام والاصرار والانضباط وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته